أيها الإخوة الأصدقاء عودة إلى زمن الفن الجميل مع الفنان المطرب جلال حرب وهو يعتبر من رواد الموسيقى العربية أثروا المكتبة الإذاعية بأعمال رائعة وأيضا باقية وما زالت أعماله بتتردد في بعض الفرق الموسيقية العربية الآن مع هذا التسجيل النادر للفنان جلال حرب مع الإعلامية عواطف البدري وأيام مع الميكروفون شريف من زمان
أيام مع الميكروفون برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري
سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله ضيفنا الليلة دي أنا مش هقدمه باسمه لكن اسمحوا لي أقدم لكم أغنية مشهورة من أغانيه
هي هي هي هي آلا مش هي لازم نسيت ولا هيش جاية آه ولا هيش جاية هي هي هي هي آلا مش هي لازم نسيت ولا هيش جاية آه ولا هيش جاية المرة دي هي لقيتها وادي خفتها وادي مشيتها المرة دي هي لقيتها وادي خفتها وادي مشيتها نورها بيفتن على خطوتها هي هي لا مش هي حتى عينيا كدبوا عليا اه كدبوا عليا
أظنكم عرفتوا إن الأستاذ الفنان المطرب جلال حرب أهلا بيك يا أستاذ جلال اهلا بيك يا فندم إحنا وحشنا صوتك جدا انا متشكر جدا واتحتي لي يعني الفرصه اني آه، التقي بالاعزاء المستمعين اللي يمكن غبت عنهم فتره
أنا مش عارفة ليه أنا أنت تؤثر إذاعة اسكندرية فكل نشاطك إيه يعني مركز هنا حاليا
آه، يعني اساسا اقامتي الاساسيه في اسكندريه لكن آه، صلتي ما انقطعتش برضه باذاعه القاهره في فتره آه، السبعينات لحد كده سنه 80 كان لي بعض تسجيلات في اذاعه القاهره آه، إحنا نعرف يا أستاذ جلال إنك محامي مش كده؟
ايوه انا اتخرجت في كليه الحقوق واشتغلت بالمحاماه فتره فتره طويله يعني
يعني جمعت في وقت واحد بين الفن وبين المحاماة ايوه تمام يعني آه، كانت الحقيقه فتره عزيزه عليا في حياتي اني اجمع بين آه، عملي في المحاماه وهوايتي لل- للموسيقى والغناء آه، نرجع بقى من الأول وتقولي حضرتك متى بدأت صلتك نقول إيه بالفن ولا نقول بالميكروفون خلينا بالفن الأول على أساس إن هو في البداية يعني اه صلتي بالفن طبعا دي كانت آه، من البدايه من ال- آه، الصغر آه، طبعا ال- الفن بيبقى هوايه والهوايه بتولد مع الطفل فأنا أذكر في طفولتي يعني في مرحلة الدراسة الابتدائية كانت مسألة هواية الفن دي متفشية يعني معايا بشكل غير عادي وكنت وقتها أسمع أسطوانات الأستاذ عبد الوهاب ما كانش لسه الإذاعة أنشئت في الوقت ده فكنا نسمع أسطوانات الأستاذ عبد الوهاب وأم كلثوم ونحفظها فكنت أردد هذه الأغاني كلها في المناسبات وأذكر في مرحلة الدراسة الابتدائية عملنا حفلة كده في آخر السنة وأنا يمكن عندي عشر سنين فكل طالب أو تلميذ صغير يقدم شيء من هواياته فقالوا للأستاذ اللغة العربية ده جلال بيغني قال لي تقول إيه قلت له أقول خدعوها بقولهم حسناء قال لي قصيدة أمير الشعراء قلت له أيوة يا فندم قال لي وانت حفظتها قلت له حافظها كان بيقولها الأستاذ عبد الوهاب مش كده؟
آه كانت لها اسطوانة طالعة جديد فأنا بال... بالسليقة حفظتها خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء ما تراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء إلى آخره نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء قصيدة كبيرة قوي على طفل عنده عشر سنين آه لكن حافظها طبق الأصل فالراجل يعني دوش جدا وأنا مش فاهم هو يعني أنا طبعا بالنسبة لي حافظ أغاني وهو حافظها لكن بالنسبة للراجل ده بيشوف طفل عنده عشر سنين بيغنيه فبعد كده دخلت بقى دراسة مرحلة الدراسة الثانوية في العباسية الثانوية وتفتحت بقى الموهبة في الفرقة الموسيقى اللي كانت موجودة في المدرسة وبقيت برضو أقدم الأغاني في الحفلات الدراسية إلى آخره كل ده في اسكندرية طبعا أيوة في اسكندرية إلى أن انتهيت من الدراسة الثانوية وحبيت بقى أدخل الجامعة
هو يمكن قبل برضو ما نتنقل لمرحلة الجامعة يعني مثلا هل الأسرة أو الجو الأسري أو الجو العام في مدينة اسكندرية هل كان بيساعد في الوقت ده على الفن؟
آه ده سؤال كويس هو في الحقيقة أنه الفنان ابن البيئة البيئة بالنسبة لي كانت البيئة الصغيرة اللي هي الأسرة والبيئة الكبيرة اللي هي اسكندرية من ناحية الأسرة فكان المرحوم والدي أنا طبعا ما شفتوش لكن كنت أسمع من أشقائي الكبار إنه كان يهوى الفن وكان بيتنا في اسكندرية ملتقى لهواة الفن في اسكندرية والفنانين لما يجوا من القاهرة كمان أخويا الكبير ورث برضه هذه الهواية عن الوالد وعن طريق شقيقي الأكبر حفظت كتير من الأدوار والتواشيح القديمة اللي يسموها التراث وده طبعا شيء لازم وضروري بالنسبة لأي شاب عايز يدرس الموسيقى لازم يحفظ القديم لأن مفيش جديد من غير القديم يعني لازم الفنان يعرف اللي, اللي, اللي سبقوه قالوا ايه وان كان عنده اضافه جديده يقدر يضيفها فيما بعد بالاضافه لانها الحان بتعمل على تربيه وانضاج الصوت يا استاذ جلال آه تمام تمام الالحان القديمه فيها فعلا فرصه لت... لت... للتدريب تدريب الصوت دي بقى اللي انا استفدته من المحيط الاسره اللي استفدته بقى من الأسرة الأكبر اللي هي مدينة اسكندرية وزي ما سيادتك والسادة المستمعين يعلموا إن كان فيها جالية أجنبية كبيرة فكان في حفلات بتقدم في مسارح المدينة للفرق الأجنبية الكبيرة سواء كانت فرق باليه أو فرق موسيقية كانت بتيجي دايماً في في المناسبات المختلفة وكنا بنحضر هذه الفرق فالأذن تفتحت على سماع الموسيقى الغربية من الأعمال الكبيرة كل ده طبعا أفادني في في الاتجاه إلى النبرة أو النغمة الجديدة اللي أنا أستطيع أن أستفيد بيها في ألحاني اللي كنت بقدمها فيما بعد
طبعا حضرتك كنت بتلحن كل اغانيك من البداية أيوة. يعني آه، أولا آه، في حفلات المدارس غنيت آه، أغاني الأستاذ عبد الوهاب كلها وبعد كده لما استفدت من الدراسة الموسيقية بدأت أنا بقى إيه آه، أعمل محاولات في الغناء عظيم طيب دي بدايه صلتك بالفن بدايه صلتك بالاذاعه ما هي
آه، صلتي بالإذاعة بدأت يمكن في أوائل الأربعينات كنت آه، اشتركت في حفلة هنا في اسكندرية الحفلة دي صادف إنها أذيعت على الهوى من ال- آه، القاهرة يعني سجلتها استوديوهات الاذاعه باسكندريه واتذاعت بعد كده في- في القاهره ولا ايه آه، هي اتذاعت لكن ما تسجلتش حضرتك قلتي سجلت ما كانش فيه تسجيل في الوقت ده كان فيه نقل عن طريق استوديو الاسكندرية آه ينقلها على الهوى إلى القاهرة مباشرة وتذاع فتصادف إن المسؤولين في القاهرة سمعوا الحفلة اللي جاية من اسكندرية دي يشوفوا فيها إيه فسمعوا آه، شاب صغير اسمه جلال حرب بيغني من ألحانه ففوجئت بعد يومين ثلاثة بخطاب رسمي من الإذاعة يحمل توقيع الأستاذ الكبير مدحت عاصم يستدعيني إلى القاهرة فأنا الحقيقة سررت جدا ورحت وقابلت الأستاذ مدحت عاصم قال لي أنا سمعتك وأنت إيه؟ قلت له أنا طالب آه، في في ثانوي قال لي انت كويس وتقدر تيجي تغني في القاهره قلت له والله لو آه، قدرت اجي قال لي خلاص لما تستطيع انك تيجي انا هقدمك في الميكروفون في القاهره مش فاكر كانت غنوة ايه يا استاذ جلال
آه، قدمت على ما اذكر قصيده ويعني يمكن مما يدهشني النهارده انا بيدهشني انا شخصيا ان انا وانا في السن ده كنت بغني شعر وده ما كانش غريب علينا في الوقت ده لان احنا آه، تفتحت اذاننا على قصايد الاستاذ عبد الوهاب وقصايد ام كلثوم وكان ال- الكلمه كان لها احترام وكان لها تقدير يعني اساس العمل الغنائي في هذا الوقت هي الكلمه الغنوة بتبدأ بالكلمة وكان الكلمة لها احترام فكان شعر صديق ليا اسمه الدكتور محمود الشنيطي ألف لي كده غنوة بتقول إيه هزت النجوى الغدير هزت النجوى الغدير فتأنى في المسير يبصر الإلفين في ضوء القمر
طبعا اياميها ما كانش دكتور ولا حاجه يعني كان كان لا، كان آه، طالب زميلي.
كان طالب آه، اه كان طالب اه زميلي كده.
اللي اللي كان رئيس هيئه الكتاب مش كده تمام ايوه هو فيما بعد لما اتخرج من كليه الاداب يعني آه، اشتغل الى ان وصل في نهايه مرحلته الى رئاسه هيئه الكتاب فكان زميلي في اولى كليه الاداب وده طبعا يجرنا الى المرحله الجامعيه انا لما خلصت المرحله الثانويه آه، ما كانش فيه لسه جامعه الاسكندريه انشات اه فسافرت القاهره وقدمت اوراقي في كليه الاداب ودخلت قسم اللغة الإنجليزية وكان وقتها عميد الكلية هو الدكتور طه حسين آه، في نهاية السنة الأولى عملنا حفلة كبيرة كده برضو حفلة فرقة التمثيل وأنا غنيت فيها غنيت فيها برضو قصيدة من شعر الدكتور محمود الشنيطي وحضر ال- الحفلة دي الدكتور طه حسين فقابلنا تاني يوم استدعانا لمكتبه وقال أنا سررت بما قدمتموه وأريد منكم أن تستزيدوا ده كل- كلمات كده تقريبا يعني من هوايتكم وقررت أن أرسلكم في بعثة دراسية صيفية إلى إيطاليا و... وانت تدرس يا جلال ال- الموسيقى واخوانك بتوع ال- التمثيل يدرسوا التمثيل كان من ضمن اخواننا ال- بتوع فرقه التمثيل المرحوم الاستاذ عبد الوهاب يوسف كان زميلي في كليه الاداب ولما اتخرج طبعا اشتغل في الاذاعه وكان من المذيعين ال- الكويسين قوي فيما بعد وللاسف بقى ال ال الامنيه دي ما تحققتش لانه السياسه ابعدت الدكتور طه حسين فيما بعد عن كليه الاداب وما تحققتش بس الحقيقه يعني دي حكايه ليها مغزى كبير قوي يا استاذ جلال يعني شوف مثلا تقدير عميد الكليه للطلبه اللي بيهوى الفن وبعدين ازاي بيكافئهم مكافأة ظريفة ومفيدة وجميلة يبعتهم روما يقعدوا ثلاث اشهر الصيف عشان يستزيدوا ويصقلوا فنهم دي حاجة جميلة جدا استجابة عظيمة يعني آه فعلا هو وده طبعا يجرنا إلى مسألة الموهبة والدراسة يعني الفن أساسا موهبة وتصقله الدراسة يعني من غير الدراسة النهاردة ما اعتقدش ان الفن اصبح له يعني آه، آه، قيمة كبيرة بدون الدراسة لان احنا في عصر العلم النهاردة وانا انصح جميع ال- الشباب اللي هم بيحبوا يعني يستزيدوا من الفن بانهم اولا يدرسوا لان الدراسة هي لا شك هي اللي هتوصلهم الى ما يريدون
بعد كده بقى رحت الإذاعة اه انت جيت القاهرة بقى مش كده آه، طبعاً.
والتحقت بكلية الآداب في القاهرة كان ليك صلة بعد كده بالإذاعة مش كده صلتي استمرت بقى بالإذاعة من وقت ما قدمني الأستاذ مدحت عاصم بقيت أقدم حفلات دورية على الهوا برضه من غير تسجيل ما كانش فيه تسجيل لسه كل فترة كده يعني كل شهر ولا حاجة يبقى ليا حفلة في الإذاعة وطبعا كنت باخد أجر كبير جدا في ذلك الوقت 3 جنيه إيه،
أنا والفرقة الموسيقية وده كان شيء يعني آه، جميل مؤكد مؤكد كان سنة كام يا أستاذ جلال يعني سنة 40 41 تقريبا كده آه، مفيش يعني ذكريات وطرائف معينة عن هذه الفترة
اه انا اذكر بقى في في سنة اول سنة ليا في كلية الاداب كنا موجودين في وقت الدراسة فسمعنا هيصة وهرج ومرج كده قلنا ايه الحكاية قالوا ده الاستاذ محمد عبد الوهاب جاي يزور قاعة الاحتفالات بالجامعة جامعة القاهرة فخرجنا كلنا نشوف الاستاذ عبد الوهاب ودي كانت امنية عزيزة عليا قوي فدخلنا قاعة الاحتفالات لقينا الاستاذ عبد الوهاب واقف وحواليه كده جمهور كتير وبتاع فقال ما فيش حد هنا يقدر يطلع على مسرح ال- قاعة الاحتفالات فالتلامذة كلهم في نفس واحد قالوا له جلال قال هاتوه يعمل إيه اه يعمل ايه قال لي من فضلك لو سمحت تطلع على مسرح ال- اللي هناك ده اللي انت شايفه وت... انت بتغني بيقول قلت له اه شويه كده قال لي طب تقول اي حاجه علشان اسمع صدى الصوت يبقى ازاي طبعا ما كانش فيه ميكروفونات اه تمام كده هو عايز يشوف من غير الميكروفون يبقى الصوت ازاي فانا طلعت على المسرح وقلت حاجه كده وانا طبعا بترعش موقف طبعا رهيب جدا فنزلت بعد كده فالراجل يعني تلقاني كده ب- ببشر وانس وهدأ من روعي وقال لي لا انت كويس انت صوتك كويس وتعالى فمن وقت من هذه اللحظه بدات صلتي بالاستاذ عبد الوهاب واستمرت الى الان
لحن لك حاجة يا أستاذ جلال
آه، هو الحقيقه انا كنت كل الالحان اللي بقدمها في الاذاعه من تلحيني انا لكن كانت في مناسبه اني بعد كده لما رجعت اسكندريه و- وكان رجوعي بمناسبه ايه انه انشئت جامعه اسكندريه سنه 40 41 فانا قررت بقى او الاسره اللي قررت ان انا اسيب القاهره اللي كنت قاعد فيها لوحدي وارجع اسكندريه تاني وابدا من جديد في جامعه اسكندريه بس للاسف جامعه اسكندريه بدات بكليه الحقوق وانا كنت في سنه تانية في كليه الاداب فقلت زي بعض بدات كليه الحقوق من جديد من سنه اولى في جامعه اسكندريه وضاعت عليك سنة كلية الآداب ضاعت عليا سنة في كلية الآداب إنما على كل حال لما وصلت كده في سنة تالتة في كلية الحقوق في يوم من الأيام آه، جالي مخرج سينمائي من القاهرة هو المرحوم الأستاذ جمال مدكور اللي كان فيما بعد عميد معهد السينما وقال لي أنا جاي لك برسالة من الأستاذ الموسيقار عبد الوهاب قلت له خير قال لي انت عارف ان هو بيعمل افلام سينمائيه يقوم هو بالبطوله وقرر انه ينتج فيلم وانه لاول مره هيدي البطوله لواحد تاني قلت له مين قال لي انت قلت له انا مفاجأة
قال لي ايوه هو اختارك انت من جميع المرشحين قلت له يعني كان في مرشح قال لي طبعا كان في مرشحين آه، رشحوا لك ما فيش داعي لذكر الأسماء لكن هو قال أنا عايز جلال فأنا جاي لك لهذا السبب قلت له أنا شاكر جدا وحاجي معاك فأنا رحت القاهرة وقابلت الأستاذ عبد الوهاب قال لي طبعا فكرني بالمناسبة اللي احنا تقابلنا فيها وقال لي بقى على ال- الدور وعلى الرواية اللي هو هينتجها اللي هي فيلم الحب الأول واللي كانت البطلة فيها الفنانة الكبيرة رجاء عبده وقال لي انت بقى اللي هتقوم بالبطولة قلت له طيب والألحان قال لي الألحان يا أخي انت هتعملها أنا مش بسمعك في الإذاعة وعارف انك انت بتلحن وكل حاجة عندي ثقة كبيرة جدا فعلا انا يعني آه، آه، احمل له هذا على محمل ال- الاكبار والاعزاز من فنان كبير بالنسبه لشاب صغير في الوقت ده قال لي حتى ال- الديالوج او الدويتو اللي بيسموه بينك وبين رجاء اعمله انت قلت له وانا يسعدني اني اغني لك احد الالحان قال لي وهو كذلك فانا عملت بقى الالحان وكانت في غنوه المشهوره اللي احنا سمعناها دي اللي اسمها هي هي لا مش هي لازم نسيت ولا هيش جاي شريف من زمان أيها الأخوة الأصدقاء نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بهذه المجموعة النادرة من الأشرطة